أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وساقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا طبعا هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثاني عشر من شهر أحاديث صحيح البخاري من خلال شرح الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأعلى عن المعروف قال المعروف عن الشافعي يعني رأيت أبا ذر أو لقيت أبا ذر بالربد وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال ضمير يقول أبو ذر رضي الله عنه إني ساببت رجلا إيه؟ تلاحى أو تجادل هو واحد دخلوا في مراء فسب أبو ذر الرجل فعيرته بأمه قال له يعني إيه؟ يا ابن السوداء هكذا وردت في حديث آخر فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه أنت بتسبه وتعيره بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم صدقت يا سيدي يا رسول الله أنا عشان أدخل على الحديث ده لازم نتكلم شوية نهز فيها القلوب النائمة ونسكت فيها الألسنة المتحركة احنا عندنا حاجتين قلب نائم ولسان سبحان الله متحرك زي ما قالوا في المثل العامي ها الزر بارد والحنك سالك للاسف تلاقي الواحد قعيد ولسانه والعياذ بالله يا رب يعني قعيد عن الخير ولسانه والعياذ بالله يعني سبحان الله نسال الله ان يربط السنتنا عن السوء النهارده ان شاء الله هنتوقف مع اللسان كلامنا كله النهارده على اللسان ولذلك قلت لك في البدايه ان الحديث بتاع النهارده هيلقش فينا كلنا رجالا ونساء يعني يمكن الحديث بتاع الاسبوع اللي فات كان اغلبه لاخواتنا ربنا يبارك لنا فيهم لكن النهارده ان شاء الله رجالا ونساء يهم الكل لان المسلمين لو مسكوا السنتهم خلاص لو مسكوا اللسان صلحت الامور عشان اتكلم عن مصيبه اللسان ليه بقول مصيبه مش ممكن الكلام ده لو واحد كان في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن التابعين كان يقول مصيبة اللسان لا كان الصحابة بيعتبروا اللسان إيه؟ نعمة لأنه وسيلة لذكر الله عز وجل لكن احنا في زماننا نقول ان اللسان مصيبة لانه وسيلة لادخالنا النار والعياذ بالله رب العالمين الا من رحم ربك ربنا يرحمنا واياك اللسان ده مغرفة عارف المغرفه اللي في بيتكم؟ ها؟ يسموها ايه مغرفه او كبشه سميها زي ما تسميها ها؟ بتطلع من الايه؟ من الحله الحله ده اللي هو القلب لو انت طابخ في الحله دي طبيخ كويس المغرفه تطلع لك ايه؟ طبيخ كويس الحله دي فيها لبن صافي رايق طعمه حلو لونه ابيض ناصع المغرفه تطلع ايه؟ برضه لبن ناصع سائغ للشاربين نقي لو الحلة دي والعياذ بالله فيها حاجة حمضة أو يعني منتنة أو فيها حاجة مش كويسة فيها شوية حصى ورمل ها مختلطة بالمية أو بالطبيخ اللي انتطبه المغرفة تطلع إيه؟ نفس القضية يبقى كل إناء بما فيه ينضح يبقى إذا لما تلاقي واحد لسانه زفر اعلم انه محجوب عن الله عز وجل لان كلنا للاسف يقول لك صحيح هو لسانه زفر بس قلبه ابيض لا لو كان ذو قلب ابيض لما اخرج الا الابيض من الكلام على لسانه في حاجه اسمها قلب ابيض لسانه لا لا لا لا, لا. لو ان قلبه ابيض كان يخاف من الله عز وجل لان القلب الابيض اللي هو القلب اللي العلماء بيقولوا عليه القلب الايه السليم القلب الايه السليم يبتدي القلب السليم يحصل له غبش يحصل له تشوش يبقى قلب ايه سقيم قلب ايه مريض هذا القلب اذا اشتد مرضه واجتمعت عليه الامراض صار قلبا ايه ميتا والعياذ بالله رب العالمين لكن العلماء الله يرضى عليهم قالوا لنا ازاي تعرف نوع قلبك يعني انت يا ترى قلبك سليم ولا سقيم ولا والعياذ بالله ميت انت واحد من لا يموت لا اله الا الله القلب السليم له علامات انا اقولها لك وانا بقول علامه علامه انت فكر مع نفسك قول يا ترى هي فيا ولا لا ان ما كانتش فيك عاهد ربنا وانت في هذا المكان الكريم ربما تنزل علينا رحمه الله عز وجل فتحقق لنا امانينا بان تكون قلوبنا قلوبا سليمه يا رب اول علامه للقلب السليم اول علامه التوحيد الخالص والتوحيد الخالص له بنود بند ورا بند ورا بند عشان تعرف انك من الموحدين الخلص يبقى لازم التوحيد ده له ايه؟ له علامات قلت من قبل من يمكن من درسين فاتوا العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان لا لكده انا ما زلت باكد فيها ليه؟ لان اللي بيشوش القلوب رؤيه العبد للنعمه ونسيان المنعم ربنا رزقك بنعمه معينه ولد ها مثلا دي نعمه تفرح بالولد زقطت بيه وتهشكه وتلعبه ها وتعلمه تصرف عليه وتسهر الليالي وفرحان بيه قوي تنسيك نعمه الولد المنعم الذي انعم عليك به فتنشغل بالنعمه عن المنعم ربنا رزقك توب او جلبيه او بدله شوف سيدنا الحبيب قال ايه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرزقه الله ثوبا فلبسه فما بلغ ركبتيه يعني لسه ما غطى لسه ما كملش لبسه يعني لسه بايه بيلبس فيه لسه بيرتدي الايه الثوب اللي ربنا اداهوله فعلم ان هذا الثوب من الله ما وصل الثوب مكانه يعني ما سطر جسمك خلاص وانتهيت من لبسه الا وخرج العبد من ذنوبه كيوم ولدته امه. شوف النعمه يبقى انت هنا النعمه ما انسكتش المنعم. النعمه لم تنسك الايه؟ المنعم سبحانه بل رايت نعمه يد الله عز وجل وهي تلبسك. شفت ايد ربنا وهي بتعطيك عن طريق حد. فإن العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان ليه؟ يبقى منعني من الخير وهو بيحسن إلي قال آه لأن الله عندما يبتليك زي ما قلنا قبل كده في في يمكن من أربع خمس دروس إذا أطعته أطعته يعني إيه؟ مشيت في الخط إذا أطعته ورأيت يعني ماشي في الخط صح ورأيته يبتليك فاعلم أنما يريد أن يصافيك يعني هو أنت ماشي في الخط وبدأت الإيه؟ المصائب تنزل على دماغك ترخ اعرف أنه بدأ إيه؟ يصافيك يا سلام لما ربنا يصافي إنسان ها؟ يبقى من أهل الإيه؟ الصفاء ومن المصطفين الأخيار ربنا يصطفيك كده سبحان الله ولذلك واحد يقول يا أخي أنا عايز أطمئن أن الطاعة دي قبلها مني أم لم يقبلها درس العلم ده أنت جاي وتعبان وركبت المواصلة وازدحمت وجيت وقعدت مستني من صلاة العصر وقبل صلاة العصر وبعد صلاة العصر ها يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة في علامة قال أهل العلم كفى علامة على قبوله عملك أن جعلك لطاعته أهلا جعلك أهلا للإيه؟ للطاعة في ناس والعياذ بالله جعلوا أهلا للإيه؟ للمعصية في ناس أول ما تشوفها تتذكر إلا كل سوء لا تتذكر إلا كل سوء وفي ناس أول ما تشوفهم لا تتذكر إلا الخير ولذلك قال عليك بمن اذا رايته ذكرتك رؤيته بالله هو شوفوا كده تقول اهو ها. ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه يبقى التوحيد الخالص ده اول علامه من علامات القلب السليم انك تبقى موحد قالوا لاحد العلماء ويقال انه كان ابن القيم الجوزيه رضي الله عنه قال يا ابا محمد هو اسمه كده احقيق انك ترى الرسول كل جمعه يعني فيش فيش اسبوع يعدي عليك كده من غير ما تشوف الرسول ده احنا الواحد فينا لو شافه مره في العمر عايز ي- يتكلم في وكالات الانباء والاذاعات العالميه والمحليه والصحف ان هو شاهد صح ولا لا؟ وربما تكون رؤيتك للرسول وبالا عليك يعني مش شرط انك لما شفت الرسول ان ربنا رضى عنك ليه لان الله عز وجل كما راينا واحد زي الامام ابو حنيفه ابو حنيفه رضي الله عنه راى وهو ابن عشر سنين انه ينبش قبر رسول الله قام من الرؤيا مذعورا هذا خبر ابيض نفس القبر خير ولا شر ظاهره شر فذهب الى استاذه يا استاذي رايت في الرؤيا اني انبش قبر رسول الله قبر ابيض فقال له استاذه ابشر يا بني فانك سوف تنقب عن سنه الحبيب فتظهرها للناس فتعلمها اياه واحد تاني شاف في الرؤية الرؤية أن أن الرسول عار فغطاه الرسول إيه؟ عريان فراح مغطيه راح لابن سيرين قال رأيت الرسول في الرؤيا عار فغطيته قال له يا ليتك ما غطيته ليه؟ لأنك سترت الحق فلم يمت الرجل الا وقد شهد شهاده زور يبقى مش معنى انك تشوف الرسول خلاص فقال ابن القيم بقى بيقولوا يعني يا يا ابن القيم نعم أترى حقا انك ترى الرسول في كل جمعه مره عديش عليك اسبوع الا ما تشوفه قال لو لم اره كل جمعه لما عددت نفسي من الموحدين راحوا يقولوا الاستاذ مين استاذه ابن تيمية لا شيخ الإسلام نعم قالوا تلميذك ابن القيم ده بيقول- بيشوف الرسول كل جمعة مرة عايزين يقولوا له امال أمال انت ايه يعني ها فتبسم ابن تيمية وقال إن الأطفال يفرحون بالشخاشيخ خليه يشوف على قد يعني كمان الكلام الكلام ما ارتقاش لمستوى ابن تيمية أنا شوف إيه المشكلة إن هو بس إن يكون ربنا راضي عنه خلي بالك يبقى شوف درجات قد إيه ها درجات قد إيه لأن ال ال ال قال لك إن أهل الطريق أهل الطريق اللي ماشي خط يعني المسلم الملتزم يعني اللي أنت تقول عليه الملتزم في المعصية هناك ستر فيها وستر عنها ستر في المعصية وستر عن المعصية فالسالكون اللي لسه في بداية الطريق يتمنى الستر فيها لكي لا ينزل من عيون الخلق صح ولا لا؟ يعني معلش غلط قدام الناس عشان الناس ما ايه؟ ما ينزلش من نظرهم اما العارفون اللي هم ايه ناس العليوي قوي اللي فوق ها فيتمنون الستر عنها ليه قال لكي لا ينزلون من نظر الملك الحق ده اللي يهم يعني العادي المسلم العادي مش عايز حد يشوفه وهو بيعمل المعصيه عشان ما ينزلش من نظره لكن الواصل ها يتمنى ان يحجب ما بينه وبين المعصيه اساسا عشان ايه لكي لا يراه الله على سوء ابدا مش عايز يشوفه على ايه الا على خير الا على خير سبحان الله تعال بقى لعلامات التوحيد في الق... او علامات القلب السليم اول علامه التوحيد الخالص ثاني علامه ان يستوي فيه الخير او ال... ال... ال... النعمه والبليه النعمه والبليه ليه قال لانها من الله عز وجل استوى عنده النعمه والايه والبليه فإذا رأى النعمة حمد الله عليها وإن رأى البلية صبر عليها إلى أن يكشفها رب العباد سبحانه ولذلك أبو ذر الله يرضى عليه روي الحديث قعد مع مين؟ مع أبي بكر عمر مع عثمان مع علي والخمسة جالسون في حضرة الحبيب المصطفى حاطين انتوا الكلام ده بس ده كلام عشان ايه نشوف مين راوي الحديث اللي الرسول بيقول له انت ليك علامه من علامات الجاهليه لسه تعيروا امه هاي الكلام دلوقتي لسه الكلام تقيل جاي احنا بس من ايه ناخدكم على الهادي من الاول لك يا صفار ده الخفيف ربنا يستر المهم المهم الرسول يساله سؤالا يا ابا بكر قال نعم يا حبيب الله ماذا تحب؟ قال له احب الجلوس بين يديك واحب النظر اليك وأحب إنفاق مالي عليك كان سيدنا الصديق الله يرضى عليه لما حتى الرسول يطلع المنبر عارف كان يقعد له فين على أول درجة يعني الرسول يطلع ثالث درجة وهو يروح قاعد له على أول درجة يفضل بص على كان أي واحد يبص على وجه أبي بكر في أي وقت يراه ناظرا إلى وجه الحبيب الجلوس بين إيديك إنفاق مالي عليك النظر إليك يا حبيب الله وأنت يا ابن الخطاب ماذا تحب قال وأنا أحب ثلاثا يا رسول الله برضه ثلاثة زي أبو بكر خلي مدام أبو بكر بيحب ثلاثة أنا برضه بحب ثلاثة أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر شخصيته كده ولذلك الشعب المصري كله يكره الحق أو أغلبه والقائمون على أمرنا أيضا يكرهون الحق ومن كره الحق فكأنما كره الله لأن الله هو الحق المبين فمن أسماء الله ليه الحق حق له دعوة الحق سبحان الله وأنت يا عثمان أنت اللي بتستحي منك ملائكة السماء تحب إيه قال له أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام يا سلام مش واحد منهم بيحب حاجة من الحاجات اللي بنحبها ها احنا بنحب حاجات واطية قوي معذرة في الكلمة تحت يعني مش هم بيحبوا حاجات علوة قوي الأبو بكر ما يحبش اللي يقعد بين ايدين الرسول ويبص عليه ويصرف باله عليه وعمر يحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر وعثمان يحب اطعام الطعام وافشاء السلام ويصلي بالليل والناس نيام خبر ابيض وانت يا علي هل انا احب الصوم في الصيف عشان الثواب على قدر المشقة وإكرام الضيف وقتل العدو بالسيف حلوة حلوة أوي وأنت يا أبا ذر اسمع بقى الكلام الغريب العجيب قال وأنا أيضا أحب ثلاثا يا رسول الله أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت مين بالله عليكم فينا بيحب الحاجات دي؟ محدش ده انت اول ما عصافير بطنك المصيبه ان احنا كذابين يقول لك العصافير بطن صوصو العصفوره تاكل قد ايه؟ ها؟ لو هي صوصو لو اديت لها حبيتين قمح شبعت لكن ده بتمسح ده مش عصفوره بقى ده حاجه ثانيه العصافير بطن صوصو لا يا حبيبي مش عصافير بطن بس هو المصري يحب ايه؟ يعني يهون الموضوعات ها ويغير في الاسلوب ويخلي يا اخي الاسود ابيض معرفش مصر دي قدره عجيبه ها المهم ربنا يفك الكرب يا رب العالمين شعب فيه سر غريب بس السر بتاعه منطوي مع الفطرة التي خلق الله الناس عليه واللي بيدبروا لسياسته لازم يبصوا للنقطة دي كويس قوي الشعب المصري مبرمج يعني نفسيته من جوه على حب الله وحب رسول الله وحب الاسلام وتطبيق تعاليم كتاب الله ما تقوليش حتى الفاجر منه ها لما يلاقي الدين بينتهك ولا واحد يعني غير مسلم شتم واحد مسلم يا خبر ابيض مفيش ابيض ها خلي بالك اه هو كده يمكن لا بيصلي ولا بيصوم لكن الا الدين ليه هو بقرارة هذا الشعب سبحان الله وبعدين هو شعب اصلا في شهامه وفي رحمه لما دخل عمرو بن العاص والصحابه نموا في هذه المواهب سيدنا عمرو لما دخل الى مصر العتيقه مصر القديمه ها وبعدين بنى الفسطاط بتاعه اللي هي الخيمه يعني اللي بيقعد فيها فعششت حمامه فوق الفسطاط فجاء عمرو ماشي مراجع المدينه بقى فبص ليه الحمامه باظت قال اتركوه كما هو سيبوا الخيمه كلها والخيمه واسعه توزن هي عشان ما تزعجوش الايه الحمامه فجاء المصريون فبنوا مباني حول هذا هذه الخيمه فسميت هذه المدينه بمدينه الوسطى سبحان عشان ايه رحمه عمرو لحمامه قال خلوها زي ما هي ما تزعجوهاش ما تزعجوهاش ها اوروبا النهارده جمعيات للرفق بال- بالحيوان نفسنا نعمل احنا جمعيات للرفق بالانسان يبقى كويسه ان شاء الله باذن الله المهم وبالذات الشباب المسلم نرفق بيه نبقى رحماء بيه وما نلويش دراعه وما نطلعش اسوأ ما عنده لا نربط عليه قلنا ايه يطلع افضل ما عنده لان عنده خير كبير كبير كبير ما في يعني في الشباب من ثوره الا غيرة على دين الله وعلى حرمات الله فلازم تستثمر هذه الخيرات كلها فيبقى احب الجوع يا سيدنا ابو ذر احب المرض محدش يحب المرض محدش يحبه والمصري برضه لطيف قوي يقول له فلان ازاي ما بقى- ما جاش ليه اصل ده بعافيه شويه يعني قصده ايه مريض بس شوف الاسلوب حلو ازاي بعافيه شويه ها ودي وده تعبير اسلامي لطيف برضه لانك تغير الاسماء والمسميات سبحان الله جيء ل- لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلص حرام هذا سرق يا رسول الله قال لا تقولوا سرق قولوا اخذ يا سلام يا حبيب الله شو حنين ازاي آه، ما تقولوا الشرع قولوا اخذ آه. وجيء برجل مستور عقله فقيل هذا رجل مجنون يقول الرسول الرجل ده مجنون فقال الحبيب لا تقولوا مجنون قولوا مصاب فإن المجنون من حجب عن رحمة الله عز وجل ده المجنون الحقيقي اللي- اللي قدامه الكتاب والسنة وراح ايه ياخد أي تشريع تاني ده المجنون الحقيقي لكن ده مصاب مبتلى والدنيا فيه أكبر نعمة أنعم الله بها عليها نعمة العقل ولم يدخلها على نفسه فهذا الإنسان الله عز وجل يعوضه يوم القيامة أن يبيح له وجهه ليراه بكرة وعشية طبعا طبعا أحب الجوع أحب المرض أحب الموت يا خبر يا أبا ذر ما حدش ده أول سيرة الموت ما تيجي طب بالله عليك روح النهارده كده وقول للولية إيه بقول لك إيه انا بقى الراجل الملا كل جمعه بينقر اليومين دول علينا خلوا بالكم خلوا بالكم الحياه قربت مش عارف ايه سلسله الط- يعني بقول لك ايه خلي بالك من العيال وربيهم على تقوى الله فيهم حد يحفظهم القران وخليهم يزوروا عمامهم وما خليهمش مش عارف ايه وخلي بالك منهم وعلموهم تعليم كويس وانا سبت لكم وعملت لكم انت مش هتكمل بقول لك ايه وانت كنت عند الشيخ آه، مش عارف مين ها اياه اللي هو انت عارفه ده اللي قاعد قدامك ده الغلبان خلي بالك انت كنت عنده اه هو ده اللي بيعقد الرجاله بيجوا مكلبمين علينا كل ما ما فيش بق الموت الموت الموت واحنا نهرب منه نروح فين؟ هتروح فين؟ ها؟ مثل من يهرب من الموت كمثل الارض لها عند الثعلب دين فلما قالت له يا ثعلب ديني هو معهوش يدفع فجرى قعد يجري دخل جحرة جحر الثعلب فين؟ في الأرض قالت يا ثعلب ديني خرج من جحره يجري ف- فاستراح تحت شجرة الشجرة دي فين؟ مرة يا ثعلب ديني فظل يجري إلى أن أدركته البنية صح ولا لا؟ أهو كده ابن آدم سبحان الله فسيدنا أبو ذر الرسول قال له يا أبا ذر هذه أشياء لا يحبها الناس من يحب الموت ومن يحب المرض ومن يحب الجوع قال شوف بقى النظرة بتاع الصحابي بقى الجليل رضي الله عنه أنا إن جعت رق قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مت لقيت ربي آه، يبقى ترجمته كده يبقى ده قلب سليم ولا سقيم سليم يرى في الجوع رقة لقلبه طب املى التانك كده وتعالى الدرس لكن الشيخ نسي نفسه النهارده باين عليه قال لنا درس اربع ساعات لا ده انت بطنك اللي تقيله هو درس بعينه خلي بالك كنا بنجربها في رمضان اللي يجي في رمضان مخفف يقول لك يا سلام على صلاه التراويح النهارده كانت حلوه ايه ده الجزء اللي قريته ده ده ده ولا نص جزء انا ما حسيتش ولو مال التانك بقى يا ساتر يقول لك الشيخ مش هي الصوره مش هتخلص ها ورش نفسه ولا ايه اه؟ يعني الانواع الثلاث- سبحان الله ها. يبقى ال ال ال ما ملا ابن ادم وعاء شر من بطنه ما فيش اشر من كده سبحان الله اذا جوع رق قلبه يرق القلب واذا مرض العبد قال يا سلام على مرض العبد ده المؤمن المؤمن سبحان الله إذا مرض وصل الأمر من رحمة الله بالمؤمنين أنت تتأوه وتتألم من شدة الألم سخن عندك صداع عندك جنبك وجعك رجلك في الباب فانت تقول آه آه يوقع الله عز وجل في سمع الملائكة أن آه هذه هي ذكرك الله الله الله فتكتب على أنك ذاكر لله عز وجل رحمة ولا مش رحمة رحمة رحمة رحمة سبحان الله أجر على عبدي من حسنات ما كنتم تجرونه عليه أيام مرض سبحان الله وإذا مت ها هل لقيت ربي ليه هل من أحب لقاء الله ها هل أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء طب يعني ايه احب لقاء الله يعني استعد له زي الولد بالظبط اللي مستعد للامتحان مذاكر وتمام يقول لك يجي مما يجي يعملوه اربع ورقات خمس ورقات 10 ايام يومين انا مستعد للامتحان وخلاص التاني بقى زي يقولوا اذا دق الج- الجرس جاء المغص اول ما يقول لك آه، جاني اسهال يا استاذ حمام ليه يا ابني احنا لسه استفتحنا لسه سبحان الله يقول لك لا الورقه كده مرعبه شكلها ليه لانه ما ذاكرش نايم على ودانه طول السنه سبحان الله طيب ايه كمان من علامات القلب السليم بعد ان تستوي عنده النعمه والبليه لعلمه انها من الله عز وجل من علامات القلب السليم ان يخرج بعد الصلاه وبعد درس العلم ها في حاله ايمانيه افضل مما كان قبل درس العلم وقبل الصلاه ان منهوش درس العلم والصلاه عن الفحشاء وعن المنكر وعن الباطل يبقى مفيش فايده لا من درس العلم ولا من الصلاه خلاص ايه كمان من علامات القلب السليم لان لما يقرا في القران يشعر ان القران عليه قد نزل لوحده يعني القران ده نزل عليه هو يعني يتكلم عن الظالمين يقول انا ظالم يتكلم عن الفاسقين يقول انا فاسق يتكلم عن المنافقين يقول اه ليه لان عمر الله يرضى عليه عارف ان السر بتاع المنافقين مع مين مع حذيفه اللي هو كاتب سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فال- فحذيفه الله يرضى عليه هو الوحيد اللي معاه اسماء ال 17 منافق اللي في المدينه الرسول قال له خلي بالك يا حذيفه دول ال 17 اللي يموت تقول للخليفه من بعد ما تصليش عليه بس بعد ما يموت مش ت- تفضحه عمر تولى وخطب خطبة الولاية أول خطبة خطبة الضعيف عندي قوي حتى حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه أعينوني ها، إن رأيتموني على حق فإيه ساعدوني إن رأيتموني على باطل فقوموني أطيعوني مع الكلام اللي قاله أبو بكر خلص الخطبة فانتحى بأبي حذيفة جانبا أبا حذيفة قال له نعم اسمع الكلام أسماني لك رسول الله والله لا تعليق يا شيخ أنا ما عنديش تعليق أقوله العمر بن الخطاب بيستحلف حبيبه وأخوه أبو حذيفة بن اليمان عن- عشان يقول له إيه أكونش في ظل ال 17 حذيفة بن اليمان عارف مقام عمر فقول عمر بن الخطاب خوف على روح ان يبقى من ال 17 امال انا اروح فين؟ فيبكي حذيفه خوفا على نفسه فعمر يقول في نفسه اهو عارف ان انا من ال 17 بس مكسوف يقول لي مش برضه يا خبر ابيض يا خبر ابيض اقول ايه بس والله إيه؟ ها طب بالله عليك لو حبيت اعلق عليها انا مش عارف اعلق والله لا تعليق انا الله عمر بن الخطاب يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر ها؟ اللي بيقول شفت في الرؤيا ان قصر جاريه بتتوضع على شاطئ نهر الجنه لمن القصر ولمن الجاريه ولمن أنا قيل لرجل من قريش قلت انا من قريش قيل هذا لرجل من اصحاب محمد قلت انا محمد صلى الله عليه وسلم قيل هذا لعمر بن الخطاب يبقى عمر فين؟ سبحان الله قال ايه؟ قال فتذكرت غيرة عمر على محارم الله فوليت هاربا ولا معقب قل أع- أمنك أغار يا رسول الله الرسول تذكر غيرته ها الغيرة بتاعته سبحان الله ف- ف- فمشي ساب المكان ولذلك ولذلك قال رأيت أني أنزع بكرة بدلو على قليب دي من بلاغات الحبيب المصطفى يعني الرسول شاف الرؤيا ان معاه جردل وبينزح من بئر فجاء ابو بكر فنسح ذنوبا أو ذنوبين والله يعصر له يعني خد جردل أو جردلين فجاء عمر فما زال ينزح حتى استحالت غربا يعني الأرض غرقت مية وضربت الإبل بعظم يعني الناء طلع العشب وجت القوافل خير حصل يعني سبحان الله قيل فبما نؤولها يا رسول الله ها، فقال ف- فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية لم أرى عبقريا يفري فرية ففسرها وأولها بالعلم الذي آتاه الله لعمر رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله إيه كمان يقول له سبحان الله العظيم لولا أنت لهلكنا يا ابن الخطاب يا خبر أبيض الحق بعدي ما دام عمر وبعد ده كله يقول ايه يقول ده انا بقى يعني يا ترى انا من ال 17 فده يقول يا خبر ابيض عمر خاف من الصباح ولا اروح فين في الليسته ها فيبكي ادي الناس سبحان الله فلا يضع الانسان في ذهنه وفي باله اذا اراد ان يثبت او يتثبت او يتعلم او يتيقن ان قلبه من ذوي القلوب السليمه الا ان يدرك هذه العلامات ايه كمان من علامات القلب السليم ما توحدوه لأن إيه ك- ليه الكلام كله عن القلب لان اللسان هو اخر مخرج هو اللي بيعرفنا مين اللي قدامك دخل قوم عند رابعة العدوية قعدوا يذموا في الدنيا الدنيا دي وحشة دي ملهاش أمان دي مش عارف إيه هي بقى نصح قوي قالت لهم من أحب شيئا أكثر من ذكره حتى لو بالوحش انتوا نصامين مش انتوا يعني اللي انتوا يعني معناها يعني خلي بالك انت لا من احب شيئا اكثر ايه بالذكر حتى ولو ايه ولو بالذنب يعني ازاي انت مبسوط من ابنك قوي قوي وطالع بيه، بس نفسك يعني تقول يعني الواد العكروت ده حماده ابني خد الاعداديه بس ايه فرقت بينه وبين الواد الاول نص درجه واد وحش بس ايه فرقت تاني عن المحافظه او اي كلام وخلاص وكل ما ايه عايز يتكلم عن ابنه عايز يتكلم عن ابنه دليل على ايه على ابنه جوه في قلبه ولا ده منظر بس ها حب سبحان الله اللي هو أنا. ولذلك لذلك سيدنا ابو حنيفه الله يرضى عليه لما جول التلاميذ بتوعه مين ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كانوا هما الاثنين طوال قوي كان ابو حنيفه قصير فبيهزروا مع استاذهم مره قالوا يا استاذنا قال نعم قالوا انت بالنسبه لي هو ماشي دايما يمشي وسطين هو في النص وابو يوسف على يمينه محمد بن الحسن على شماله قالوا انت بالنسبه لطولنا كالنون في ها في لنا انا واخد بالك انت يعني ادي اللام من هنا ولا هي من هنا وانت ايه لون في النص منظره بقى. ما يبص يضحك كده ولولا انا لكن- لكنتما لا ها، صح ولا لا لو انا مش وسطيكم كنتوا الاتنين تبقوا ايه ولا حاجه ولا حاجه وكانت مرات ابو حنيفه لما تستفتيه فتوى ويجاوبها تقول له لا الفتوى ده انا مش مش مقتنع طب تقتنع بمين تقول له محمد بن الحسن ده مين تلميذه يروح تعال يا ابن الحسن تعال خيرا يا امام وزوجتي تريد ان تستفتيه فالحمد الحسن يضحك الله يعني بعد ده كلام يسيب الوضوء ويجي للتيمم ها وما الاجابه يا استاذ الاجابه ايه بتاعت السؤال فيروح مغششه في الطريق يروح داخل على زوجة ابو حنيفه ها اسالي جئت لك اذا ابي يوسف اهو والله محمد بن الحسن اهو ها، سؤالي كذا يروح مجاوب لها على الايه على السؤال يقول له صدقت الله يعني الثاني ها سبحان الله ولذلك الرجل الاعرابي ها، في زمن الامام مالك كما قلنا لما اتلكك لمراته عايز يطلقها تعمل ايه؟ يصل على السلم قال لها ان صعدت درجه فانت طالب وان هبطت درجه فانت طالب وان وقفت مكانك فانت طالب يبقى ايه؟ يبقى ناوي راح ترامي نفسها من على السلم قال لها لو مات الامام مالك لاحتاج الناس الى فقهك لانك خرجت من ال- من المطاف بالفقه ده سبحان الله المهم فالانسان منا وهو يريد ان يتلمس يعني ايه القلب السليم اولا القلب السليم قلب ليس فيه الا الله ويسحب هذا القلب السليم ما, تنط... ما ما يستريحش الا بذكر الله الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب يعني انت خايف من بكره عندك قضية في المحكمة عندك مشكلة عندك حاجة عويصة عندك إشكال كبير مش ملوش حل أول سبحان الله ما تذكر أن كل شيء لا يجري إلا بقضاء الله عز وجل خلاص قلبك إيه يطمئن يطمئن وما دام سبحان الله قال وإذا تليت عليهم آياته إيه زادتهم إيه إيمان الإيمان ده موطنه فين موطنه القلب موطنه الإيه القلب لا إله إلا الله سبحان الله طب القلب ده أصلا مادة اللغة سمي قلب ليه لتقلبه صح ولا لا؟ لأن النهارده أنت راضي عن حماه مثلا يعني نفرض نفرض فرضا فرضا نفرض فرض فرض ما تزعلش بعد نص ساعة يجي لك تليفون ترجع ريم لعادتها القديمة يقلب قلبك قلبك سبحان الله شوية تلاقي مراتك رضيت عنه نفرض برضه أنا راضي وقانع بيك تقول لك أنت بركتنا ربنا يبارك لنا فيك يعني نفس الكلام واخد بالك أنت اول ما تلاقي المؤشر بتاع الرضا ده تعرف ان بعديه السطر بتاع مطالب عرابي الى الخديوي الليسته اياه فانت بتعترض على ثلاث طلبات ونفذت سبع طلبات مثلا مثلا تلاقي نفس الكلمتين هو انت يا راجل ما اقولكش على حاجه وتنفذها ابدا قد مع الراجل عمل سبع حاجات وفضل ثلاثه يا معين سبحان الله لا اله الا الله ففي كده احيانا القلب متقلب ثم القلب لتقلبه ده سيدنا الحبيب قال ايه؟ قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك. لان ثبات القلب ده ايه؟ الله هو لولا رباطة جأش الصحابة في مواقف شتى ها؟ ولولا أن ربط الله على قلوبهم أمال سبحان الله العظيم يجي إزاي؟ تفريج الكرب عن المكروبين والإنسان يرى نعمة الله عز وجل حتى وإن نظرنا إلى البلية فإنما تساق إليك وهي نعمة في حقيقتها هل هناك من علامات أخرى للقلب السليم؟ آه قال لك أنه إذا ذكرت أمامه آيات الرحمة ذاب شوقا إليها قلبه دايب عمر الله يرضى عليه يقول لأبو موسى الأشعري يا أبا موسى نعم اجلس فذكرنا بالله اقعد كده جدد لنا الايمان ها تعال نؤمن ساعه يا ابا موسى كلمنا في الله وسيدنا الحبيب دخل وجد ابا موسى الاشعري يقرا القران وكان صوت ابي موسى جميلا بعد ما خلص قال له الحبيب يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود ابو موسى اكتشف ان الرسول كان سمعه قال له اتسمعني أو أسمعتني وأنا أقرأ يا رسول الله قال منذ أن بدأت من ساعة ما بدأت صلاة وأنا قاعد سمعك قال لو أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحبيرا أنا كنت يعني خليتك ترى الصوت وأنا أقرأ كان يعني جمل الصوت أكثر وحسن الصوت أكثر ها سبحان الله أوتيت مزمارا من مزامير إيه آل داوود سبحان الله ولذلك كان حتى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه مر بلالا يؤذن فانه اندى منك صوتا مش هتخلي واحد يؤذن ينفر الناس فسيدنا علي جاي عايز ياخد الاذان لنفسه سمع الاحاديث عن المؤذن المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يد الله على رأس المؤذن حتى يفرغ المؤذن من أذانه يا خبر ما سمع المؤذن إنس ولا جن ولا طير ولا الحيتان في بحر إلا واستغفرت للمؤذن المؤذنون على كثيب من مسك اسود في ظل العرش حتى يفرغ الناس من الحساب يوم القيامه. سيدنا علي سمع الكلام ده كله قال الله الله الله الله ده انا طب ما اخدها من بلال بقى. فعايز ايه؟ طب ياخدها ازاي؟ قدم طلب. انا مش عايز طلبات. ايه سبحان الله اه. قدم طلب فسيدنا علي راح قال للحبيب ايه؟ يا رسول الله انه ينطق الشين سينا. سيدنا بلال اصلا منين؟ من الحبشه. والحبشه ما عندهمش حرف الشين فكان سيدنا بلال لما قال له ليه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ها؟ فدي يعني سيدنا علي عايز يري ان يعني الله ده في عيب اهو انه ايه؟ ينطق الشين سينا قال له يا علي لكن سينه تكتب عند الله شينا ايه رايح بقى اسكت ما يهمكش ها مش هيرسى عليك العصر رسى على بلال خلاص يا سلام شوف يا اخي ها بلال رضي الله عنه يا سبحان الله لما اعتقه ابا بكر ابو بكر اعتقه فكان شوف شوف سيدنا عمر الله يرضى عليه شوف ادب الصحابه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ياه أبو بكر سيدنا ها سيدنا سقراط وأعتق سيدنا سبحان الله يبقى إذا القلب السليم قلب إذا سمع آيات الجنة ذابت روحه إلى الجنة ونعيمها وإذا سمع آيات النار ذاب خوفا وخشية ورهبة من النار وما فيها فاللهم زحزحنا عن النار وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين تعال للقلب السقيم القلب السقيم أول علامة من علاماته يسقط الأول إيه اللي يخلي السليم سقيم إيه اللي يخلي السليم يمرض أول شيء القلب ده حضراتكم عامل زي الحصن الحصن خط برلين مثلا او الحصن القلعه القلعه دي ليها ابواب وعليها حراس تخيل معايا القلب كده القلب ده عباره عن مدينه او حصن وله ابواب كل باب واقف عليه ايه حرس ففي باب المواظبه على الصلاه في باب النوافل في باب جزء من القرآن كل يوم في باب اثنين وخميس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب مجالس العلم في باب صلة الرحم في باب حب الخير للناس في باب الإمساك عن الشر في باب كل الأبواب عليها إيه؟ حراس دين الشيطان يخش من ناحية الصلاة يلاقي الباب مقفول يدخل من ناحية الصدقة يلاقي مقفولة يدخل من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلاقي كل الأبواب إيه؟ مغلقة لو حارس من الحرس بتوع الأبواب نام أو غفل كان متعود على نافلة وبطلها كان بيحضر مجالس علم وبطل زهد فيها كان بيطلع صدقة معينة كان بيقوم ركعتين بالليل وكان بيقرأ قرآن وبطل إيه سبحان الله يبتدي الشيطان يهز الباب يلاقي الباب ايه بيتلخلخ اه لا ده بيلوق بعد ما كان قوي وعليه 20 30 تربات بدا ايه يهتز بدا ايه يهتز اه يروح ي- يلبس الشيطان هنا بقى يبتدي العبد ايه يبعد سنه سنه سنه يروح الباب ايه مفتوح يروح الشيطان داخل ايه قاعد جوه بقى اخراج العدو من المعسكر صعب زي ما كان دخوله صعب بقى خروجه ايه اصعب بقى صع- خروجه ايه اصعب فالقلب بعد ما كان سليم والحصون بتاعته والابواب مغلقه وقويه ومقفوله امام الشيطان بدا بقى الشيطان يخش ازاي قال إن- مثلا مثلا يعني شوف الحبيب بيش- بيشخص لنا ازاي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام ابليس من تركها خشية من الله رزقه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه جربها كده جرب تغض البصر جرب تغض البصر ليه لان ربنا امر المؤمنين كل للمؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم يغض غض غض كده ما يبص النظرة الأولى لك ماشي لك يعني إيه؟ يعني أنت ماشي فجأة قالت واحدة ست جاية يبقى إيه؟ أنت تغض وهي إيه؟ تغض واحد من الصحابة سبب نزول الآية ماشي لا واحدة حلوة ماشية في السكة فضل بص عليها بص عليها بص عليها راح لابس في حيطة تضحك عليها ما أنت بتعمل كده المهم ربنا يتوب علينا جميعا راح ايه راح دماغه ايه وشه مفتوح قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله شوف شوف الصدق بتاع الصحابه مالك متعور ده لو واحد مننا ابدا كنت رايح المسجد آه رايح المسجد يا نصاب هذا كذاب لا اله الا الله ده انت كنت المهم المهم من, من فضل الله انه ستار ومن ستر الله علينا ان الذنوب ملهاش ريحه تخيل انت بالله عليك دوله زي مصر دي والذنوب لها ريحه ده واحد متأمع قاعد كده جنبك يا خبر ابيض يا استاذ ما تركن شويه يمكن فين ما انت برضه رحت المهم من فضل الله ها الحاجه بصر قال الحمد لله ان لم يجعل للذنوب رائحه والا لما جلس مسلم بجوار مسلما صح ولا لا؟ مين كان واحد جنب التاني؟ ما تطيش ريحته لكن فضل الله ستار يستر مره واثنين وعشره وعشرين عشان العبد قال ايه؟ قال يتوب يتوب ويرجع والعبد يمشي في المعصيه اول اول مره اول مره في المعصيه ينادي ربنا عبدي الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ راح فين يا مجنون؟ ارجع ارجع الى الطريق تعال للسكه سبحان الله ومن جاءني منهم تائبا هل تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين يا سلام هل يفرح الله بتوبة عبد المؤمن وهو واحد ما يتوب هل ينادي مناد بين السماء والأرض ملك لقد اصطلح العبد مع مولاه وعاد العبد إلى سيده خلاص حصل الصلح بقى اطلع عشان من النص بقى لو حصل الصلح انتهى الموضوع لا اله الا الله لما انت انخت رواحلك بباب الله عز وجل بل سبحان الله الصحابه راح ايه راح للرسول صلى الله عليه وسلم مالك قال له يا رسول الله مرت امراه بجواري فظللت ناظرا اليها حتى دخلت في جدار حائط فشج راسي قال له اجلس اقعد تنزل الايه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ونفس القضية المؤمنات برضو يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية ليه؟ لأن سبحان الله من الواجب الست يكون عندها حياة الست بتقعد قدام التلفزيون تفل الممثل يقول لك شعره ناعم مناخيره كبيره وادى الله لكن تبص بقى ونفس القضية تبص انت على المذيعة تقول مش عارف امال فين غض البصر؟ النظرة الأولى لك بس كثير من الناس النظرة الأولى عندها نص ساعة لا النظرة الأولى دي الوهلة الأولى أنت غض بصر خلاص مش تقول له آه أنا شفت الجماعة بتوعك كانوا ماشيين في مصر الجديدة إيش عرفك أنهم جماعته يا بتاع الجماعة أنت ها يا خارج عن الجماعة ها إيش عرفك أنت بل عربي الغيور عن ترى قال واغض طرفي ما بدت في جارتي حتى يواري جارتي مأواه كان سيدنا الحبيب لما واحدة تقترب منه تسأله كان يطأطئ الرأس في الأرض ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كالبكر في خدرها ياه البكر في خدرها الكلام ده غريب علينا النهارده لأن فين البكر في خدرها النهارده؟ فين الحياء النهارده بتاع العذارة؟ ها؟ كان زمان الأب يقول للولية إيه؟ يا حجة في عريس غير البنت اساليها كده بينه بينك وبين يعني دكاكين كده البنت مجرد عرفت ان ابوها عرف ان في حد جه للبيت عشان يخطبها تخبي وشها من ابوها يوم واثنين وثلاثه ما تطلعش تاكل معاها على نفس الطبليه ولا نفس الترابيزه ولا نفس الطبق لان مكسوفه ان في انها كبرت وفي واحد جه يخطبها وابوها عرف ده كان زمان دلوقتي بنتك بقى ربنا يبارك لك فيها ويحميها لغايه ما تسترها وتلبسها في رقبة واحد وتشيل المسؤولية هو يشيل هو المسؤولية بقى شيل يا بطل شيل لك قال ايه؟ قال من ربى ثلاث بنيات فأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة واحد صحابي قال له اثنتين يا رسول قال له اثنين قال له واحدة واحدة لأن الواحدة قد عشرة عارف اللي عنده بنت عينيه تبقى وسط راسه مش عينيه في وشه لا عينيه في وسط راسه من فوق البنت راحت البنت جت البنت اتكلمت في التليفون البنت كارثه يعني عايزه تربيه وعايزه ايه عايزه دقه وعايزه كمان رحمه وعايزه رقه منك وعايزه عطف وحنان وشفقه عشان ما تدورش على الكلام الحنان عند حد تاني خلي بالك برنامج في الاذاعه بسمعه التقت المذيعه بشويه ولاد في ثانيه ثانوي بتقول له ايه رايك في اعلانات الجواز اللي في الجرايد انتوا موافقين عليها قدموا نفسكم انا طالع ثالثه ثانوي انت وانا طالع ثالثه ثانوي انت ثلاث ولاد اسمع بقى الكلام بقى الكلام اللي اللي يخوض انا مش موافق على حكايه الجواز من اعلانات الجرايد دي طب ليه يا ابو ثانيه ثانوي انت ها لان هو ما درسش اخلاقها ولا درست اخلاقه هو لازم يمشي معاها ويتعرف على اخلاقها يا خبر ابيض انت ابو ثانيه ثانوي امال ابو ثانيه جامعه هيقول ايه ها ده الكارثه الكبيره بقى اشوف وقر في قلب الطفل الصغير انه لازم يدرس الله يدرس ايه والاسلام ما فيهوش حاجه اسمها حب من ساعه ما انتشرت كلمه الحب من ساعه ما الكراهيه زادت في البيوت يعني سيدك الله يرحمه جدك يعني الحاج عبد الله الله يرحمه كان بيحب ستك واكيد كان بيحبها طبعا صح ولا لا؟ كان بيحبها ويموت فيها كمان بس ما كانش يعرف يقول الكلام الفاضل اللي انت بتسمعه من ساعه ما تعلم الولاد الكلام ايه والكراهيه دخل دبت في البيوت سيدنا عمر ما عجبوش كلام الراجل اللي قال له ايه؟ قال له انا عايز اطلق مراتي، قال له ليه؟ قال له لا احبها، قال له يا لكع اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين الاسلام واين الرعايه واين التذمم؟ ودخل رجل على يوسف الصديق ابن يعقوب يا يوسف قال له نعم قال له اني احبك سيدنا يوسف راح مفتوح بالعياط ما الذي يبكيك لحد يا نبي الله ده بيقول لك بحبك قال له وهل جرى لي ما جرى الا من وراء الحب الحوض ولا وزن الداعي أحبني أبي فألقاني إخوتي في الجب وأحبت امرأة العزيز فألقيته في غياهب السجون والله هذا اللي خدته بالحب يا سيدي ها خلي بالك أنت ف- ف- فسبحان الله المسألة هي عايزة حسن معاشرة هو ده الحب حب الأسرة هو حسن العشرة حسن العشرة بين الزوج وزوجته حسن المعاملة بينك وبين أبنائك ها؟ مش ضروري تقول الكلام ها واخد بالك انت لكن الستات او البنات النهارده او العرسان او العرايس عايزين زي ما في ال- في الافلام عايز يصحى الصبح تصحى الصبح يقول لها مش عارف ايه و- الكلام ما فيش الكلام ده الراجل عين اهل الصبح مضروب آه، عايز يتوكل على الله يشوف حاله يشوف رزقه يشوف اكل عيشه ها وجاي من بره برضه مهموم عايز اللي يشيل عنه ها مش فاضي هو بقى ال- يعني المهم خلينا بقى ايه في القلب السقيم ما توحدوه لا اله الا الله عرفت بخاف عنك الدهشة في القلب السقيم ده ماله ماله ده لسه داخلين لسه كمان ما دخلناش على القلب الميت ده هيقول لي ده من القلب السقيم يبقى اذا القلب لما يبقى سليم الحصون بتاعته قويه يبتدي الشيطان يخش ادي النظره سهم من سهام ابليس ادي وسيله دخول الشيطان المراه حبائل الشيطان هذه وسيله هيك سبحان الله وبعدين قال القلب السقيم له علامات يجزع عند الصدمة الأولى أول ما يبلغه خبر مصيبة يضرب على وشه يضرب على دماغه يشق جلابيته يقول كلام غلط يقول والله زي بالظبط الناس اللي ايه اللي تعبوا في الحج مثلا ولا بتاع يقول لك والله ده حاجة ما يعلم بها غير ربنا أنا عايز أروح أنا مش عايز أكمل يا خبر أبيض القلب السقيم قلب كان سليما أو هو أصلا سقيم بدليل أنه لم يقوي أبوابه ما قواش الأبواب بتاعته ما حصنهاش البدن لو منعت عنه مادة غذائه وشرابه وعرضته لتيارات هوائية ولمصاعب شتى يحصل له ايه؟ يعني لو لو الجسم ده قعدت يومين ثلاثة ما تاكلوش ولا تشربوا وسبحان الله تسهروا وما تنيموش الا اقل وقت ممكن يحصل للجسم ايه؟ يمرض الجسد يمرض يحصل له سقم واذا اشتد سقمه مات يبقى لأنك منعت عنه مادة غذائه وراحته القلب له مادة غذاء وله راحة مادة الغذاء بتاع القلب مجالس العلم وذكر الله وذكر الله وحده بانفراد ما ينفعش من غير مجالس العلم لأن مجالس العلم عبارة عن البطاريات اللي بتتشحن، أنت بتيجي كل يوم اثنين كل يوم واحد تشحن قلبك وتروح تروح تحضر درس ثاني، الثلاث أو الأربعة أو في أي مكان آخر عند الإخوة العلماء، بتشحن القلب كل شوية، البطاريات بتتشحن بتتشحن تبقى ماشي على إيه؟ على هذا الشحن القوي وعلى هذا اليقين الذي يقوى في القلب ونور الإيمان الذي يدخل إيه؟ في القلوب، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا إذا فاتت الواحد منهم صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاه الصحابة أياما ثلاثة كأنما مات له ميت يقول له يا بقال الله أجرك الله أجرك على الله إن لله وإنا إليه راجعون المصيبة ما ما لهاش تعويض ولو فاتته التكبيرة الأولى حصل في الركعة الثانية أو الثالثة يعزونه يوما يا خبر شوف نظرتهم لله لله. ملك ما يعزيش ابدا ان فلوس ضاعت منه او مش عارف دنيا مش عارف راحت او مناقصه ما رسيتش على الكلام ده ما لا العزاء عندهم القرب والبعد من الله بس بس دي درجة الايه؟ درجة ال- العلاقة بتاعتهم مع الله سبحانه وتعالى سبحان الله ورغم ذلك ما تقوليش انهم كانوا فاضيين كان كل واحد منهم لا اله الا الله ربنا فاتح عليه كان فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم متوسط الحال وسبحان الله يعني الاسلام يعني راينا عثمان بن عفان جهز جيش العسره جيش باكمله يعني بمقياس العصر لو نحب نجهز جيش النهارده للاعداد لمعركه معينه عايزه كم مليار مش كم مليون صح ولا لا يعني عايزه لها كده ايه 4 5 مليار عشان نجهز جيش نعبئه باسلحته ده سبحان الله للايه للمعركه القادمه مثلا يعني شوف سبحان الله العظيم سيدنا عثمان دفع هذا المبلغ وجهز الجيش كله يعني اذا يعني المساله مش سهله وسيدنا عثمان ما كانش قاعد على طول نايم قايم في الجامع لا كان صحيح يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تجارته تسير وانا بزعل جدا من الشباب اللي بيروح يشتغل في مصالح سواء حكوميه او غير حكوميه ويجي بقى ساعه الظهر من الساعه 12 ونص يسيب المكتب او المكنه اللي قدامه او الكمبيوتر او المخرطه او اي حاجه رايح فين يا استاذ فلان صلاه الظهر محدش يقدر يقول حد ماشي بس لسه صلاه الظهر يا اخي عقبال ما نتوضا ماشي روح اتوضا الجامع فيه مروحه بتاع المصلحه يقعد يريح يصلي اربعه سنه حيث الناس ماشي استنى صلاه الظهر يأذن الظهر يصلي بعدين يختم الصلاه على مهل لو في بيته الكروتها وما يختمش يصلي ركعتين السنه ويمدد له خمس دقائق طب تعالى بقى انت صليت في الشغل الظهر والعصر خدوا منك وقت قد ايه نص ساعه من الواجب ان انت عامل عقد مع صاحب الشركه او مع الحكومه ماليش دعوه الحلال والحرام هنا عامل عقد انك تعمل عندهم عدد ساعات معين انت سرقت من الساعات دي نص ساعه وان كانت في الصلاه مش معنى كده اقول لك ما تصليش لا روح لانك في الشغل روح على الاذان الراجل هيأذن صلي انت السنه تقيم الصلاه تصلي الظهر وتوكل على الله لان العمل فرض بكده تمشي عجله الانتاج في جميع المصالح مش واحد يشوح للموظ- للم- للجمهور يقول لكم ايه انا مش هصلي حتى الصليوه مش هنكتبها لا ما حدش قال لك ما تصليش ولكن لا تعطل مصالح الناس وما تركنش في الخط وتقول لي اصلي الظهر واصلي العصر اتقوا الله رب العالمين دي نقطة مهمة جدا اقولها لكل لأن الشباب مش امال لما الشباب مش عايز يشتغل النهارده امال لما يوصل 50 و60 سنة هيشتغل ازاي؟ ها؟ كيف يعمل؟ سيدنا عمار ابن ياسر الله يرضى عليه حارب في صفين مع علي وهو ابن الثانية والتسعين من عمره ب 92 سنة بيحارب يقاتل سبحان الله فاحنا ما ننامش في الخط عايزين نسير عجلة الإنتاج وإلا هنظل عبيد طول حياتنا لكل من هب ودب عايزين نشتغل وبعدين سبحان الله الشغل ده ربنا يحط فيه البركة وما نضطرش بقى ان نبقى شطرنج على الساحه يحركوننا كيفما شاء لا لا المسألة أكبر من كده يعني النهارده لو لو أثرياء ال- البترول بدل ما أحد الأمراء تبرع لحديقة الحيوان بتاعت لندن ب 3 مليون جنيه استرليني سئل عليه القروب بتوع لندن ما صعبش عليه المسلمين اللي في البوسنه والهرسك اللي بي- بي- بيذبحوا ويقتلوا على ايدي الصرب القتله ما صعبش عليه يعني نسال الله السلام يبقى لازم المسلمين يصحصحوا عن كده والكلام يبدا مننا احنا ما نقعدش بقى نعيب على ده وده وده واحنا برضه نايمين ده احنا برضه يبدا ب- بنا العمل لان كل واحد في مكانه له قيمته الكبرى يعني انت الانسان اللي هو بي- بي- بيشتغل بيسلك لنا المجال ما تحتقروش ده اعظم مهنه تخيل انت ما تسلكش المجال عمل واضراب يحصل ايه في القاهره الكبرى ها الزبالين امتنعوا عن العمل يحصل ايه قدام بيوتنا يبقى كل واحد له دوره في المجتمع مش حد يقول لا انا مالي انا لا انا مفيش حاجه اسمها انا مالي اصلح اه اصلح الكون كوني المحيط بي استطيع ان اصلحه لكن حاجات وانا مالي وانا ليست من صفات المسلمين المسلم ليس سلبيا المسلم ايجابي كل الايجابيه لازم نعمل يصافح الرسول صحابيا فيجد يده خشنة من أين هذه الخشونة؟ من العمل يا رسول الله قال هذه يد يحبها الله ورسوله إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على الرزق في ذنوب كبيرة من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له فبص على اخواننا النقاشين والسباكين والحرفيين بيتعب يعني في المهنه بتاعته 7 8 10 12 ساعه ويروح مهدود اقول يا سلام لو يتقي الله ده شوف ينام وهو مغفور له يتقي الله في المبلغ اللي بياخده ويتقي الله في الشغل اللي بيعمله ويتقي الله في المصنعيه اللي بياخدها وما ياخدش ش- يركب شغل على شغل مش يوزع ال- المعد ده شاكوش هنا ومنشار هنا ومش عارف ايه ايوه جالك بكره جالك بكره من سنه 80 لسه ما جاش بكره لا نتقي الله جميعا كل المهن تتقي الله المحامي اللي عارف ان ده نصاب وان بتاع مخدرات ما يروحش يت- يترفع عنه يترفع عنه يعني ايه؟ واحد اغتصب واحده ازاي واحد يترافع عن ده؟ كيف؟ ازاي المحامي يجي له قلب ان ياخد مال ده يحطه في جيبه انت بترافع عن ايه؟ ها؟ بترافع عن ايه؟ عن واحد مرتكب جريمه لو كان هذا قد ارتكبها في بنتك كنت تدافع عنه؟ سبحان الله اللي بيدافع عن واحد بتاع مخدرات اللي بيدافع عن واحده من بتوع اللي اللي جابوها بتوع بوليس الاداب كيف هذا المحامي يقول انني احمل شرف ازاي يعني الاطباء كثير منهم او بعضهم للاسف يشوه ويلوث شرف مهنة الطب العظيمة ويعمل عمليات غريبة ومريبة من إنشاط إلى غيره كلنا فاهمين ونسأل الله السلامة كيف يلقى رب العباد سبحانه وماذا يقول لله عندما يقول له ماذا صنعت في العلم الذي علمتك إياه ها؟ وكل المهن بالشكل ده كل مهنة بالشكل ده يبقى نتقي الله رب العالمين ونبقى ايجابيين في المجتمع بتاعنا المسلم مش سلبي هو هيقول لك بتوع حسن الفرات الناس يا عم ملهمش الا الاخره والاخره ايوه اذا اصلحنا اخرتنا صلحت لنا دنيانا لو صلحنا الدين تصلح الدنيا نحاول نصلح الدنيا من غير دين ما ينفعش آه. لازم إذا- من أراد الإصلاح فليصلح أمر الآخرة أولا أمر الدين أولا أمر ما بينه وبين الله أولا ربنا يروح يصلح لنا كل الدنيا اللي احنا فيها توحدوا الله لا إله إلا الله القلب السقيم ضعفت أبوابه حصونه دخل الشيطان عشش فيه لو لحق بقى ينظفه لأن المعاصي بتعمل في القلب نقطة سوداء لو لحقت تنظفها ضربت لك المثل عامله زي الحله اللي بتطبخ فيها الست بتاعتك. الحله لو الست خلصت الاكل اللي فيها وغسلتها على طول تاخد ثلاث دقايق غسيل. لو سابتها وركنتها جنب حوض الميه او حوض الحنفيه ثلاث اربع ايام بقايا الاكل تعمل ايه؟ تجف وتنشف وتمسك في ايه؟ في قعر الحله وفي جدر الحله خلي بالك تيجي الست تنظفها بسهوله ولا بصعوبه؟ او دي زي الذنوب بالظبط الذنوب تغسلها اول باول من اصبح وامسى ولسانه رب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه تفضل سبحان الله الذنوب ورا بعضها الذنوب ورا بعضها لغايه ما والعياذ بالله القلب يسود اذا اسود القلب مات مات فتوحده من لا يموت لما القلب يسود خلاص بقى طب اعرف منين ان القلب مات قال ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة في الصلاة وفي مجلس العلم وعند قراءة القرآن أو سماعه فإن لم تجده يعني ما لقيتش قلبك في الحالات الثلاثة دول لا في مجلس العلم لقيت قلبك كده قريب من الله ولا في سبحان الله العظيم آه، عند قراءة القرآن قراءة أو سماعا ولا سبحان الله العظيم عند الصلاة وفي الصلاة ما لقيتش القلب كده يعني قريب من الله ومرتبط بالله عز وجل سبحان الله العظيم يبقى سبحان الله العظيم ابحث لك عن قلب فإنك فإن قلبك قد مات والعياذ بالله. طيب هل القلب الميت له أمل في العلاج؟ والله لا له أمل في أمل. إيه الأمل؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني بيجعل دائما باب الأمل مفتوحا ولا يغلق باب الأمل على أحد. ما يغلقش باب الامل على حد انما باب الامل موجود دايما لان العبد كلما يعني طرق باب الله لم يره ابدا مغلقا وانما باب الله مفتوح ليل نهار الموضوع ده كله بتاع القلب لو انا قلبي سليم او كان سقيم و- واديته الدواء او ميت وصحيت وبقى مريض بسيط وبعدين بقى بدا يبقى سليم عندئذ يسلم لك لسانك فلما أبو ذر عير الرجل بأمه قال الرسول يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية فيك جاهلية لسه فيك صفات الجاهلية اللي هي ايه ربنا يقول ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليه لأن التنابز صار صفة لنا والكلام صار صفة لنا وأنا أرجو لي رجاء كبير كبير كبير بالذات في إخواننا الرجال أن اللسان يتمسك عن أعراض الناس أنا طبعا تعبت مع الستات كثيرا سنوات طويلة ما فيش فايدة أنا خلينا بقى إيه الأمل الباقي طبعا فيهم فيهن خير في بعضهن لكن الغالبية ده برضه ما فيش فايدة من باب نقل الكلام لا يتقال وليه؟ وليه ننقل الكلام عن بعض؟ ليه ما نمسكش لساننا؟ لما لا نمسك ألسنتنا؟ هو ربنا اداني الشفتين دول ليه؟ عشان ما احب اسكت اسكت ولا في واحد بيتكلم لا ارادي بعد اتكلم كده عمال على بطال دي حركه القلب لا ربنا جعل حركه قلبك لا اراديه جعل حركه المعده لا اراديه لكن جعل حركة فمك كلسان كجارحة ربنا يحاسبك عليها جعلها إرادية تقدر تقفل بقك ما تتكلمش وتقدر تتكلم ولذلك كل كلام ابن آدم عليه لا لحن إلا ثلاثة يعني كل كلامك موضوع في ميزان سيئاتك إلا ثلاث حالات عالما أو متعلما أو ذاكرا لله بعد كده كلامك كله في ميزان سيئات يا خبر ابيض اه يعني ما تفكرش ان في كلمه بتضيع لان ربنا ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ الا لديه رقيب عتيد بيل- سبحان الله سبحان انما نعد له معدا ربنا ايه؟ العداد شغال بيعدل بيعدل واحده بواحده سبحان الله احصاه الله ونسوه ما توحدوه يعني ربنا احصى علينا من 40 و50 و60 سنه بس احنا اللي بننسى نحن ننسى لا انا مش عايز ننسى مش عايزين ننسى اريد ان اقول ان العبد يجب ان يمسك لسانه وان يعود لسانه على الخير من من من كان متكلما فليقل خيرا او ايه او ليصمت او ليصمت عدت السيده عائشه لابي بكر ابيها كنا بنعد له كلام دنيوي خمس ست كلمات في اليوم لكن في كلام الآخرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكان يمسك لسانه ويقول هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة شوف أنت بقى تخوض في عرض أخوك المسلم قد إيه ها؟ سبحان الله شوف أنت بتتكلم عليه قد إيه أنت مالك بأخبار الناس مش اللي في الجرنان يعني لا أخبار الناس أخبار ال- ال- تجيب أخبار عن ليه دع كل إنسان في مصيبته وفي بليته أنت بس شايف مناظر قدامك لكن أنت عارف النفوس مطوية أو البيوت مغلقة على ماذا؟ النفوس فيها ايه من جوه؟ ها؟ انت عارف- شايف واحد بيبتسم قدامك، انت عارفه بيبتسم ليه؟ ها؟ سبحان الله. زي ما قال يعني ال ال ال ال- لا تظن رقصي فرحا فالطير يرقص مذبوحا من الالم لما الفرارج بيذبح الفرخه، الفرخه بتعمل ايه؟ بترقص، انت بترفرف، انت مفكرها فرحانه؟ او اللي اللي بيرقص قدامك ده او اللي بتشوف ان هو يعني راقص او او مبسوط او منسجم تفكر ان هو يعني ما فيش بعد ابدا ابدا لا اله الا الله لا سبحان الله ربما في داخله ابتلاءات شتى وكل الناس عندها ابتلاءات معينه كفى اكبر بلاء ابتلينا به جميعا وهو الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى انت عايز بلاء اكتر من كده خلاص مش الستات ماشيه عرايا في الشوارع مش الخمر مباح ولا ايه مش القمار مباح ولا مش مباح مباح مش الزنا مباح مباح في مادة في القانون بتقول ان اذا وقع ذكر انثى برضاها فليست هناك جريمة ها، يبقى مباح ولا مش مباح ها الكلام ده يبقى يبقى خطير رحم الله الشيخ الشرقاوي احد علماء الازهر ها كان في حرب بين مصر والحبشة زمن الخديوي اسماعيل اللي يوم ما جوز بناته خرب الخزانة بتاع مصر راح جاب شريف باشا شريف باشا ده كان السكرتير بتاعه قال له يا شريف ال- الحكماء اللي قبل كان الحكام اللي قبل كانوا بيعملوا ايه لما ال- الهزايم واصله بقى جيش مصر بينهزم بينهزم في الحبشه فقال له اللي قبل كانوا بيعملوا لما الجيش المصري ينهزم قال والله يا فندينا كانوا يجيبوا العلماء بتوع الازهر يقعدوا عند القبله القديمه ويفتحوا صحيح البخاري يقروه كله ربنا يجيب الناصح راح الخديوي جمع العلماء في الازهر قال لهم انا عايزكم تقعدوا في القبله كده تفتحوا صحيح البخاري وتقروا ايه احاديث صحيح البخاري كلها عشان يعني ربنا يجيب الفرج خلصوا قراءه الاخبار جايه برضه بهزيمه الجيش المصري راح الخديوي راح لهم قال اما ان هذا ليس البخاري ولا احاديث البخاري واما انكم لستم من السلف الصالح الذين يستجيب الله لهم العلماء راحوا ساكتين الشيخ الشرقاوي رحمه الله عليه بقى قال يا رجل البخاري هو البخاري واحاديث الرسول هي احاديث الرسول ونحن الذين نوصل الاحاديث الى عامه الناس والى امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم تحكموا بما انزل الله دعا صلحاؤكم فلا نستجيب لهم وانت حكمت بغير ما انزل الله فكيف يستجيب لنا ربنا فسجدنا ازاي تنزل الرحمه ازاي بيجيب تلاقات كلها بيجيب تضيق صدر المسلم يشوف حرمات الله لو تلاقي واحده ماشيه عريانه و- والاختلاط في الجامعه والاختلاط في المدرسه و- ك- كل هذا او كل هذه ابتلاءات تضيق صدر المسلمين فما فيش داعي انك تخوض في عرض اخيك المسلم تتكلم عليه والستات يقعدوا يعملوا مجالس علم تحت عنوان مجالس علم لكنهم قاعدين يجيبوا سيره زيد وعبيد ونطاط الحيث لا ليس هذا من الاسلام في شيء ان لم نمسك السنتنا فنحن على حافه الهاويه لازم ندرب نفسنا انا عايز واحد ير- يرجع البيت يقول ايه يقول انا مش هتكلم لغايه ما انام ساعتين بس امسك لسانك وبكره تقول ان شاء الله ثلاث ساعات بعد كده اربع ساعات الا ما كان خيرا ما تكلمش لما تسمع احد يرغي تقول له اسكت وهكذا ندرب نفسنا نريض نفسنا على هذا سوف نصل الى ان نكون من الذاكرين لله والذاكرات جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته